جو كويس بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في انجيل يوحنا اصحاح 12 الجزء الأولاني من إصحاح 12 كان بيتكلم عن مريم وهي تسكب الطيب على رأس السيد المسيح أو رجليه وكلام المسيح له المجد ورجعنا كل قصص ساكبة الطيب وانتهينا في عدد 8 بكلامه لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين وقلنا إن احنا ممكن نفهمها على إنه خدمة العطاء أي وقت ممكن تلاقيها لكن القعدة مع ربنا والخلوة والصلاة أهم وممكن نفهمها إن احنا نقدر نشوف المسيح معنا في كل حين من خلال الفقراء اللي حوالينا كل حين لأن أنا لست معكم في كل حين مقصود بيها بالشكل اللي كان فيه على الأرض وسطيهم لكن هو المسيح وعدنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر فهو معانا لكن ما كانش مش هيبقى واضح بنفس الدرجة زي الأول فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك هناك فين في بيت عنيا في بيت لعازر فجاءوا ليس لأجل يسوع احنا قرينا الحتة دي مش كده ليس لأجل يسوع فقط بل ينظروا أيضا لعازر احنا خدنا لغاية خلصنا قصة دخول أورشليم لغاية عدد 19 فقال الفريسيون بعضهم لبعض انظروا انكم لا تنفعون شيئا هو ذا العالم قد ذهب وراءه وكان أناس يونانيين من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد فتقدم هؤلاء إلى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع إيه اللي جاب اليونانيين في الوقت ده دول برضو يهود لكن في يهود يونانيين وفي يهود من موجودين في أورشليم كانوا يسموهم ساعات يهود الشتات أو الدخلاء زي لغاية النهاردة تلاحظوا أن اليهود بيقسموا إلى يهود مثلا من اليمن ويهود من روسيا ويهود واليهود درجات عند بعضهم البعض يعني لكن في الأعياد الكبيرة في المواسم الكبيرة زي موسم الفصح اليهود يجوا يحجوا من كل البلاد عشان يسجدوا في الهيكل في العيد زي مثلا تفتكروا في سفر الأعمال إن كان في وزير حبشي جاي يسجد في العيد طب هو جاي يسجد ليه؟ لأن هو في الأصل يهودي زي معلمنا مرقس الرسول هو مولود في القيروان نحن ليبيا وتونس كده في النواحي دي لكن هو في الأصل يهودي إذا في يهود كانوا عايشين بره أورشليم كانوا كتير منهم يجي يعيد في أورشليم في الأعياد الكبيره فاليونانيين اللي صعدوا ليسجدوا في العيد اللي جم على اورشليم عاوزين يسجدوا كتير منهم سمع عن يسوع له المجد صانع العجائب والمعجزات اللي الناس بتقول عليه هو ده المسيح وفي ناس بتقول ابن الله فتقدموا إلى فيلبس عرفوا يتلموا على واحد من تلاميذ المسيح الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه قائلين يا سيد نريد أن نرى يسوع دي ترجعنا 11 إصحاح لورا أول إصحاح لو تفتكروا في لبس ده كان من الأوائل اللي اتعرفوا على المسيح وراح يكلم نسنائيل ونسنائيل ما كانش عاوز يقتنع غير لما قال له طب تعالى شوف واخدين بالكم وكان الصح الأولاني حتى لاحظنا انه تعالى وانظر بتتكرر يعني كل واحد بيقابل واحد بيقول له تعالى شوف المسيح فهنا بعد 12 إصحاح رجع تاني يوحنا ينبهنا إلى أن كل واحد بيقول للي بيشوفه تعالى شوف المرة دي بقى الناس جاية تدور وت... وتشوف بنفسها فجايين يقولوا له يا سيد نريد أن نرى يسوع فأتى فيلبس وقال لإندراوس ثم قال إندراوس وفيلبس ليسوع يبدو فيلبس ما لقاش نفس الشجاعة يعني فقال لإندراوس واحد من ال 12 صاحبه في ناس عاوزة تشوف المسيح من اليهود اليونانيين هل كانوا مترددين ليه بلغوا ربنا يسوع المسيح هل خوفا على المسيح لأن هم مش عارفين الناس دول عاوزين يشوفوا المسيح فعلا عشان يؤمنوا ولا دول هيبلغوا اليهود ما هو في الوقت ده خلاص القلق ابتدى لأنه مطلوب القبض على ربنا يسوع المسيح له المجد الأسبوع ده أسبوع صلبه خلاص وهم تلاميذه فاهمين كده بدليل ان هم ما كانوش عاوزين يروحوا اليهودية خالص وقت قصة العذر قالوا طب يلا نروح نموت معاه من كتر يعني ما هم عارفين ان الحكاية تقلق وقد يكونوا حاسين ان السيد المسيح مش مش بيحب البروباجندا يعني مش بيحب الدعاية ودول جايين يعملوا له نوع من الدعاية لان دول اجانب يعني يهود بس اجانب فعاوزين يشوفوا المسيح فيمكن المسيح ما بيحبش الحاجة دي المهم تقدم اندراوس وفيلبس ليسوع وقالوا له الجماعة دول عاوزين يشوفوك أما يسوع فأجابهما قائلا كنا نتوقع إجابات كتير الحقيقة كنا ممكن نتوقع خلوهم يتفضلوا وكنا ممكن نتوقع ده مش وقته خلاص بقى يعني ده وقت الصلب الحقيقة المسيح قال حاجة غريبة يسوع عجبهما قائلا قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان في الغالب هم كانوا شايفين ان ده نوع من المجد للمسيح ان اليونانيين كمان بيسألوا عليك يعني ده حتى الأجانب خدوا خبر وحتى اليهود اللي جايين من آخر الدنيا عاوزين يشوفوك فده إحساس كده بالكرامة والعظمة ان المسيح بتاعهم ممجد قوي يعني ففاكرين نفسهم هيفرحوا المسيح بالخبر ده أو هيرفعوا مجده فالمسيح له المجد الحقيقة مشغول بمجد تاني خالص هو عارف ان مجده مجد على الصليب ومجد البهدلة ومجد العار قال لهم هي فعلا المجد جه هم قالوا له يعني عاوزين يقولوا له يا شايف وصلنا لغاية فين اليهود جايين من آخر الدنيا يونانيين بيسألوا عليك عاوزين يشوفوك قال لهم هي فعلا الساعة جت عشان ابن الإنسان يتمجد هم فاكرين يقصد المجد بتاع انه يعني صيته بلغ الى اقصى الارض وهو بيتكلم عن ساعة صليب فقال لهم قد اتت الساعة ليتمجد ابن الانسان وفي الوقت اللي لو كان فيه المسيح انسان عادي كان هيفتخر ويفرح جدا ان ناس من اخر الدنيا جايين يدوروا عليه عشان بس يشوفوه لقينا السيد المسيح بيتكلم بوضوح عن صليبه وعن موته لأن مفيش حاجة بتشغله عن الموضوع فقال كلمة مهمة قوي قال الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية نقف عند الحتة دي شوية هم شايفين ان ده مجد كبير لربنا يسوع المسيح ان الناس جايه له من اخر الدنيا وهو بيقول لهم انا عارف المجد الحقيقي انا لازم اموت وادفن عشان اجيب كل الناس انتوا فاكرين ان المنظرة او الكرامة هي اللي هتخلي الناس تتلم حواليا لا اللي هيخلي الناس كلها تيجي هو ان حبة الحنطة تقع في الارض وتدفن طبعا يقصد ايه يقصد ان هو حبة الحنطة وحبة الحنطة لما تدفن في الارض يقصد ان لازم يموت ويندفن عشان يجيب ثمر طبعا المثل على بساطته ان لما تسيب الحبة على وش الارض كده هتفضل حبة لو زرعتها هتطلع شجرة والشجرة تجيب ثمر كتير فهو خد منها المعنى البسيط ان طول ما انا هحافظ على نفسي من الموت هفضل لوحدي لكن لو أنا مشيت في السكة دي وشلت الصليب ومت واتدفنت في الأرض هجيب ثمر كثير واضح المعنى إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير يبقى المعنى ده واضح جدا على ربنا يسوع نفسه انه لو لو تحاشى الموت مش هيجيب حد مش هيكسب حد هيفضل حبة حنطة بس لكن لو ارتضى لنفسه الموت والدفن هيأتي بثمر كثير كل الناس ترجع على حسه ودي الحتة اللي هيقولها بعد كده في نفس الإصحاح أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع ساعتها كان بيتكلم برضو عن موته لأن الإصحاح ده كله هيتكلم عن موته بوضوح عن صليب لكن كمان لما قال المعنى ده قاله عشان يعلم التلاميذ حاجة هم فرحانين بالمجد العادي بتاع ان الناس اتلمت والشعبية زادت وهم دول بقى الوزراء قال لهم انتوا فاهمين الدنيا غلط لو عاوزين مجد طريق المجد بتاعنا ان احنا ندفن في الارض ونموت انا هعمل كده وانتوا كمان عاوزين تجيبوا ثمر كثير لابد ان تقعوا في الارض وتموتوا فقالها لهم ازاي قال لهم من يحب نفسه يهلك ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية يعني إيه المعنى ده يعني ربنا مش عاوزنا نحب نفسنا المقصود بيحب نفسه يعني إيه يعني اللي هيراعي نفسه وهياخد باله من نفسه متهربا من الآلام من الصليب هو بيضيع نفسه لكن اللي هيقدم نفسه للبهدلة للموت للألم لحمل الصليب هيحفظ نفسه للحياة الأبدية يعني إيه؟ يعني الواحد لو حب يدور على الراحة بس هيضيع منه الراحة الأبدية ولو دور على التعب ورا المسيح هيحفظ الحياة الأبدية لنفسه تاني من يحب نفسه يهلكه يعني واحد يقول لا الصيام تقيل عليا يا سيدي ما تحبش نفسك زيادة قدم نفسك لربنا ذبيحة تحفظها الحياة الأبدية هتقعد تلصم في صحتك وتقول الصلاة طويلة والصيام تقيل ولا امال انت عاوز تعمل ايه انت بتحب نفسك زيادة بتدلع نفسك زيادة وكده انت ممكن تكون بتهلك من يحب نفسه يهلك لكن من يبغض نفسه يبغض نفسه مش مقصود بيها يكره نفسه زي الطب النفسي طبعا ده, ده حاجة مش طبيعية الواحد يكره نفسه مش ده المقصود لكن يقصد انه ما يبقاش بيراعي نفسه زيادة وما يبقاش حنين على نفسه بدرجة تضيع منه أبديته لا ده الشاطر اللي يهلك نفسه من أجل المسيح أو يبغض نفسه في هذا العالم فيحفظها لحياة أبدية تبان في كل أنواع التعب من أجل الله مثل تكون غضبان وعاوز تاخد حقك بالعافية انت كده بتحب نفسك هتضيعها ما تتنازل تجرب تسامح وتتنازل كده يبان انك بتبغض نفسك لكن في الحقيقة انت بتحفظها الحياة أبدية مع ان التانية فيها مجهود أكتر واحد كسلان على الصلاة يقول مش بقدر أقف مش بقدر أعمل طب أنت كده في الحقيقة بتحايل نفسك أنت كده بتأذيها لأن نفسك مفروض تتحوش للأبدية كده بتضيع الأبدية شد على نفسك شوية زي القديسين وجاهد في الصلاة وجاهد في الصوم وجاهد في الإنجيل وجاهد في الخدمة لكي تحفظها الحياة الأبدية منكم ناس هنا شافوا أحد الخادمات كانت بتخدم معانا في خدمة العشوائيات في آخر فترة في حياتها عرفت إن عندها كانسر وكان سرطان متفشي وما كانتش راضية تقول لي أنا حتى عشان ما منعهاش من الخدمة وكانت بتحب تشيل زينا زيها التموين اللي رايحين بيه للناس الغلابة وهي خسة وعدمانة وأنا بقول لها صحتك من غير ما أعرف سرها وهي عارفة لكن مش راضية تقول لحد خالص عشان ما حدش يمنعها انها تنزل الخدمة لآخر لحظة من كتر حرصها انها عاوزة تتعب مع ربنا لآخر لحظة في عمرها وكانت تحفظ نفسها الحياة أبدية طبعا لما عرفنا في ناس قالت دي كانت دي مجنونة حد يعمل في نفسه كده الحقيقة ما كانتش مجنونة ده هي العقل الوحيد ده هي كانت تحفظ نفسها الحياة أبدية وكانت تبغض نفسها من أجل الله يعني فرقت ايه بقى يوم ولا اتنين زيادة فده اللي قاله ربنا يسوع المسيح ده اللي عاشه المسيح وده اللي عاوزنا كلنا نعيشه إن ماتت تأتي بثمر كثير تاخدوا بالكم إنه في ثمر كتير بيجي لما الإنسان يبقى مستعد للموت من أجل الله يعني مجرد انك تبقى مستعد ان تموت من اجل الله تأتي بثمر الكنيسة يقولوا اكتر زمن كان ينضم لها ناس جدد الزمن اللي كان فيه استشهاد كل شهيد كان يقدم نفسه للموت نقول هنخسر الست دميانة قديسة عظيمة في الحقيقة في لحظة استشهادها في 3000 واحد قام وماري جرجس سبع سنين بيتعذب خسارة ماري جرجس جسدك وانت شاب وقوي و... والبهدلة و... والسبع سنين دول في ألفات أمنوا على حس ماري جرجس بما فيهم الإمبراطورة نفسها ليه؟ إن ماتت تأتي بثمر كثير لو بلغة العالم نقول لماري جرجس ولا دميانة ولا كل دول حب نفسك اشفق على نفسك خلي بالك من نفسك يقول لا انتوا هتضيعوني كده لأن من يحب نفسه يهلكها ومن يبغض نفسه من أجلي يجدها أو يحفظها لحياة أبدية لو بتحب نفسك حبها صح يعني إيه يعني ما تدلعهاش لو بتحب نفسك ما, تحيلها ما, ما تفوت لهاش الغلط لو بتحب نفسك اجبرها على التقوى واضغط على نفسك في محبة أعدائك لو بتحب نفسك خليك قاسي مع نفسك في عمل الصلاة والإنجيل والخدمة والجهاد الروحي ليه؟ لأنك تحفظها لحياة أبدية زي اللي بيحب ولاده يدلعهم يضيعهم ويحب واحد ولاده يربيهم صح يطلعهم ليهم مستقبل كويس نفس اللي بيحصل معانا لو أنا حبيت نفسي ودلعتها شوية هضيعها لو أنا حبيت نفسي صح وما دلعتهاش هحفظها الحياة أبدية الآية دي بتعجبني إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها لو هتفضل تحافظ على نفسك كده زيادة كده هتفضل طول عمرك لوحدك لما تبقى مستبيع من أجل المسيح ومستعد تموت ده هيجيب ناس كتير لربنا من يحب نفسه يهلكها من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها لحياة أبدية إن كان أحد يخدمني فليتبعني إيه علاقة دي بالكلام هم هيتزحلقوا هنا تاني في حتة المجد البراق بتاع الشعبية والناس والأجانب قال لهم لا اللي عاوز يخدمني يمشي ورايا سكتك يا رب سكتي الصليب والدفن والبهدلة هو ده طريق المجد بتاعي هو ده الطريق اللي هجيب بيه الناس فاللي عاوز يخدمني يمشي ورايا يعني ايه يعني ما حدش يتصور انه هيخدمني عشان الناس تسقف له اللي عاوز يخدمني يبقى مستعد يتبهدل زيي اللي عاوز يخدمني ما ينسى كرامته شويه اللي عاوز يخدمني ينسى نفسه شويه لان من يح من من يتبعني إن كان أحد يخدمني فليتبعني فليتبعني يعني يمشي في نفس السكة والسكة هنا إيه إن ماتت تأتي بثمر كثير وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي يعني إزاي يعني مع التعب والصليب وحتى انتظار الموت بالنسبة للي ماشي ورا المسيح المسيح بيقول له وعد جميل قوي بيقول له منين ما هكون موجود هتبقى موجود معايا مش انت مشيت ورايا مشيت ورايا في الصليب شلت صليب مشيت ورايا ومت حلو خالص مشيت ورايا واندفنت انا بعد كده رحت فين قمت وصعدت وجلست عن يمين الآب انت كمان هتكمل المشوار زيي هتقوم وهتقعد جنبي عن يمين الآب ما هو اللي ابتدى المشوار من الأول بالصليب والألام والدفن والموت لازم هيكمل المشوار لآخره لأنه إن كان أحد حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي أعتقد أن كل خادم عايش على حس الآية دي كل خادم يتعب في الدنيا يمكن الآية دي أكتر آية تعزيه إن المسيح يقول له اتعب يا حبيبي واتبهدل وشيل لأني أنا بوعدك حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادم أول ناس حواليا هيبقوا الخدام اللي تعبوا معايا لكن اللي مشي في سكة الكرامة والمجد والهيصة لا دول, دول مش تبعي حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي هنا مجد السماء بقى هنا الأبدية والفرح والسعادة والنصرة عشان كده كان يقول لتلاميذه هتجلسوا على كراسي تدينون أصباط إسرائيل هم كشوية صيادين تعبانين 12 واحد كلهم يعني جهلة وضعفة وفقراء الأصباط بالنسبة لهم دول حاجة كبيرة جدا اللي هم مؤسسي مملكة إسرائيل يهوذا ورأوبيم ويساكر ودان ال 12 واحد اللي هم أساس شعب إسرائيل كله قال لهم أنتوا تقعدوا تحاسبوهم دول كرامة كبيرة قوي للي يكمل المشوار مع ربنا حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب يبقى السيد المسيح بيغرينا بطريقه بيقول لنا الطريق يبان شكله يخض موت ودفن وتعب وبغضة للنفس لكن ده آخره جميل حيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي ومن يخدمني يكرمه أبي يعني كفاية أنك أنت لما تيجي السماء أقول للآب ده الخدام بتاعي ده كان أمين معايا فالآب يقول له يا ده ليه كرامة كبيرة قوي لأنه كان بيخدمه الآن نفسي قد اضطربت برضو لو كان المسيح له المجد إنسان زينا يتخدع بالمجد الباطل ما كانتش نفسه اضطربت في اللحظة دي كان سوري سامحوني في التعبير اتلهى في قولة ان في يونانيين جايين بقى ويسألوا عليه ياخدوا منه حديث و... لكن هو الحقيقة مشغول بقضية تاني عارف ان خطوات الصليب قربت جدا وعارف ان دي السكة اللي هتجيب الناس وعارف ان مش وقت الكلام دلوقتي عشان كده بعد اصحاح هيقول لهم ايه قوموا ننطلق منها هنا كفاية كلام كفاية كلام ليه يا رب كلامك حلو قال لهم خلينا نتصلب بقى ونخلص يعني خلينا ندخل على لنا من أجل هذه الساعة قد أتيت في مأمورية عاوز أتممها الأول وبعد كده نتكلم فيقول الآن نفسي قد اضطربت يا ترى ليه نفس المسيح له المجد اضطربت احنا شفنا الإصحاح اللي فات انه قيل عن ربنا له كل المجد انه بعدما بكى انزعج بالروح واضطرب هتلاقوها في يوحنا 11 33 انزعج بالروح واضطرب ساعات دي بتلخبط ناس ازاي المسيح له المجد الاله يضطرب يعني ايه اضطرب ارجع وافكركم تاني بالمبادئ اللي احنا ماشيين بيها بقالنا ست شهور الصفات الالهيه في المسيح لا تلغي الصفات البشرية في المسيح المسيح إله كامل وإنسان كامل في كل لحظة وفي نفس اللحظة لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة ولا طرفة عين هل كإنسان ممكن يضطرب؟ آه ممكن يضطرب ممكن ينزعج ممكن ممكن يبكي ممكن لكن هل اللاهوت يضطرب حاشا اللاهوت لا يضطرب لأن الله أقوى من كل شيء وأكبر من كل شيء وهو عالم بكل شيء إيه اللي هيخليه يضطرب لكن المسيح كإنسان وهو بيعد الساعات اللي داخل فيها على بهدلة وعار وذل وآلام رهيبة كان يضطرب كان ينزعج طبعا ده الواحد فينا لما يبقى داخل على عملية هاو يعني بيبقى مضطرب شوية فالمسيح ورانا انه انسان كامل عارف انه ضيق الصليب ضيق شديد جدا وعارف انه اقرب الناس ليه هيسبوه وعارف ان تلميذه القريب منه هيخونه وعارف ان بطرس اللي عامل فيها يعني رئيس هينكره وعارف ان اليهود اللي خدمهم وعمل معاهم معجزات هيقولوا اصلبه عارف ده كله فطبعا كل ما يفتكر الحاجات دي او يفكر فيها نفسه تضطرب فيقول الآن نفسي قد اضطربت ماذا أقول إيه اللي محيرك يا رب ما تقول ربنا يسأل المجد محتار ليه يوضحه أيها الآب نجيني من هذه الساعة ماذا أقول أيها الآب نجيني من هذه الساعة نجيني من هذه الساعة هتلخبطنا ليه يا رب الحتة دي عاوزة تركيز شوية انت بتطلب من الاب ينجيك من ساعة الصلب مش سبق وقلت لنا انك من اجل هذه الساعة قد اتيت احنا كده هنتلخبط زي الحتة بتاعت جسيماني بالظبط ان امكن ان تعبر عني هذه الكأس فهنا يقول ايه ايها الاب نجيني من هذه الساعة وبعدين يكمل يقول ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة هنا بيورينا بالضبط بدقة شديدة انه انسان كامل دخلته على الصليب مزعجة ومؤلمة جدا وهو الاله الحقيقي الذي يعرف كل التدبير وعارف كويس انه لازم يجي يتصلب ويموت ويقوم فبيقول ايه انا بقول للاب نجيني لكن انا جيت عشان الساعة دي انا عارف جاي ليه ولازم ادخل على الساعة دي السيد المسيح بالحوار البسيط ده بيكشف لنا عن مرارة جواه عشان نحس قد ايه الصليب كان مرهق ومتعب ومزعج جدا ومكلف جدا لكن المسيح كان مصر عليه كطريق لخلاص كان مصر عليه هو عارف بيعمل ايه فالكلام البسيط ده بيجمع بين صفاته الناسوتية كإنسان وصفاته الإلهية كإله يعرف التدبير جيدا وعارف كل خطوة هتمشي ازاي فهنا بيقول أيها الآب نجيني من هذه الساعة ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذا الساعة يعني لأجل هذا الأمر أو لأجل هذا الخلاص أو لأجل أن أجمع الكل أو أأتي بثمر كثير أتيت إلى هذه الساعة أيها الآب مجد اسمك يعني أنا جيت للساعة دي ليه وداخل أتصلب ليه عشان يعود المجد كله للآب فبيقول له يعني كأنه غير الطلب قال له نجيني وبعدين رجع في الطلب قال له تنجيني ليه ما أنا جاي عشان الساعة دي أقول لك مجد اسمك يعني إيه كمل التدبير وكمل المشوار وخلينا نخلص المأمورية اللي علينا لكي يتمجد اسمك فهنا المسيح بيطلب من الآب أن يمجد اسمه مقصود بيها إيه كمل التدبير اللي ابتديناه أن أنا أتصلب وأقوم عشان أخلص البشرية فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا هذا الحدث لم يذكر إلا في هذا الإصحاح ده حدث ما ذكرهوش ولا متى ولا مرقس ولا يوحنا ولا لوقا انه حصل رد من السماء احنا ما نعرفش ان الاب ما سمعناش غير صوته امتى صوت من السماء جاي بيقول هذا هو ابن الحبيب مرة في التجلي ومرة في الغطاس اتاري في مرة ثالثة في مرة ثالثة على الماشي في يوحنا 12 وهو واقف وسط تلاميذه ودار الحوار عن المجد عن طريق الشعبية ولا المجد عن طريق الصليب والموت قال لهم لا الصليب والموت وحبة الحنطة ولازم تمشوا ورايا وتشيلوا الصليب عشان يبقى لكم نصيب معايا وبعدين قال لها أيها الآب نجيني ولا تنجيني ليه ما أنا جيت عشان الساعة دي مجد اسمك فكأن الآب قال له مجات يعني كأن الأب ما رضاش يسكت عن الطلب ده قال له مجات مجات يعني إيه يعني كل ما تفعله يمجدني يعني الابن الكلمة كل ما يفعله على الأرض يمجد الآب تجسده يمجد الآب التجربة على الجبل تمجد الآب صيامه يمجد الآب نصرته على الموت تمجد الآب معجزاته تمجد الآب تعليمه عشان كده يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني لو كنت أطلب مجد الناس كنت تتكلموا عليا ولكني لست أطلب مجدي بل مجد الذي أرسلني كان دايما يقول كده فجاله صوت من الآب قال له ما معناها يعني ببساطة عارف وشاهد و, و يعني مبارك لكل ما تفعله مجدت وأمجد أيضا يعني إيه يعني مجدت اسمي فيك أيها الابن الكلمة تاني الحتة دي عشان الحتة دي اتلخبط شوية العلاقة بين الأب والابن هي أعمق وأسمى علاقة حب في الوجود هي علاقة نور من نور إلى حق من إلى حق علاقة حب أزلي وأبدي بلا حدود ولا تعبير ممكن يعبر عن الحب ده حتى يوحنا اللي يعني دخل على قلب المسيح زيادة قال الآب يحب الابن جدا وقد دفع إليه كل شيء يعني إيه دي؟ ما نعرفش أسرار بين الآب والابن بلا حدود لكن الابن الكلمة اللي احنا نقدر نشوفه ونلمسه ونتكلم معاه قال لنا تعالوا معايا خليكوا ولاد الله زي عشان تدوقوا من محبة الآب الغير محدود لما تبقوا ولاد الله زيي هو الابن الوحيد احنا هناخدها بالتبني على حسه هتدوقوا المجد بتاع الاب لان كل ما للاب فهو لي وكل ما لي فهو للاب واحنا هنديكم كل اللي لينا بس تعالوا شاركونا واخدين بالكم عشان كده يوحنا يقول اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه ونكتب لكم هذا ليكون لكم فرحكم كاملا فهنا بيورينا انه المسيح بيكلم الاب يقول له مجد اسمك انا يعني معناها انا بعمل كل ده عشان مجد اسمك فالاب قال له عارف وانت كل اللي عملته اداني مجد وسأتمجد أيضا أيضا هنا عايد على إيه المرحلة اللي جاية الصليب والقيامة والصعود عشان كده في بولس يقول إيه رفع في المجد كمل المشوار اللي آخره كله مجد حين ارتفع الصليب وحين ارتفع بالصعود مرة أخرى قدام عيون التلاميذ في مجد لدرجة الملائكة جم في اللحظة دي قالوا للتلاميذ انتم منزعجين ليه يسوع اللي شايفينه صاعد في مجد ده هيجي تاني بنفس المنظر وبمنظر أكثر مجدا في آخر الأيام مجدت وأمجد أيضا عارفين دي شبه إيه إحنا بقى في أبانا الذي لأن ربنا يسوع علمنا نصلي نقول أبانا الذي أول كلمة بنقولها إيه بعد أبانا الذي ليتمجد ليتقدس اسمك اللي هي نفس الطلبة دي مجد اسمك زي بالظبط لما نقول للآب ليتقدس اسمك يعني ايه ليتقدس اسمك يعني ليكن اسمك أيها الله الآب قدوس ليكن اسمك ممجد إلى الأبد لتكن أنت عظيما إلى الأبد يعني خليك خلي كل العظمة والمجد ليك الطلبة دي الحقيقة لله لأن احنا بنحب ربنا واحنا ولاده فعشان كده لما ربنا يسوع علمنا الصلاة قال لنا أول طلبة تطلبوها كأولاد محبين لأبوهم السماوي تطلبوا له المجد هو طبعا مش محتاج مجد من حد لكن يعني تعبير حبنا لله نقول زي ما قال الابن الكلمة مجد اسمك اللي بنقولها بتعبيرنا ليتقدس اسمك هيتقدس ازاي لما احنا نبقى قديسين فاحنا بنقولها له indirectly يعني ليتقدس اسمك فينا او ليكن اسمك ممجدا في حياتنا أو ليكن اسمك قدوس على كل الأرض خلي كل الأرض تكتشف قداستك ومجدك وتسجد لك وتعرف فضلك وإحنا نكون شهود ليك مجد اسمك جاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا برضو الحتة دي تورينا حاجة في حياة السيد المسيح الحتة اللي قبلها تورينا أنه كان واقف وسط الناس بيتكلم والتلاميذ بيقولوا له اليونانيين اليونانيين عاوزين يشوفوك وبتاع فجأة لقيناه بيكلم الآب في القديسين الكبار اتعلموا الحكايه دي من ربنا يسوع ان ممكن يكون وسط الناس وعلى طول ينسى الناس ويكلم ربنا دي حاجه يا ريت كلنا نتعلمها ان ما تنساش ربنا حتى وسط الناس خلي ربنا دائما حاضر قدام عينيك تقدر تكلمه حتى لو في قدامك شخص تاني ربنا اهم دي شفناها مثلا في حياه واحد زي ايليا النبي إيليا كان يكلم أخاب يقول له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه يعني هو واخد باله أنه أخاب قصاده بس أخاب ده مش مهم في واحد أهم هو ربنا فما كانش هيتكلم معاه بيفتكر على الأقل وجوده وبعدين يتكلم مع أخاب فما يخافش من أخاب ولا يفرق معاه لأن في أهم في ربنا فالمسيح لو المجد بيخاطب الآب وهو وسط الناس يعني تسموها صلاة سهمية تسموها صلاة سريعة تسموها حضور دائم لله الآب أمام المسيح لكن دي يعني فضيلة جميلة خلينا نتعلمها من رب المجد إنه ليكن الله أمام عيوننا كل حين زي ما يقول داود جعلت الرب أمامي في كل حين جاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا فالجامع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد الناس سمعت لكن يبدو لأن الناس سمعت ومش متوقعة أبدا تسمع صوت من السماء أوله الكلمتين اللي قالوا دول فقالوا إيه ده ده صوت رعد ده ولا إيه وآخرون قالوا قد كلمه ملاك هم أصلا مش واخدين على قولة الآب يتكلم دي طبعا ما حصلتش أبدا إلا بشكل يعني يوم الغطاس ويوم التجلي ودول ما حضروهوش يعني ناس كتير فهنا قالوا لا لا ده كلام مفصل يمكن ملاك كلمه أجاب يسوع وقال المسيح مش هيسيبهم في التوهان ده هيقول لهم حقيقة هذا الكلام ليس من أجل صار هذا الصوت بل من أجلكم عارفين معناها إيه معناها بصراحة الحوار اللي بين الآب والابن حوار مستمر ولا ينقطع لكن كونه خرج كده إلى إلى آذان الآخرين عشان يفهموا حقيقة العلاقة السرية بين الأب والابن حقيقة محبة الأب للابن الغير محدودة الغير متناهية وحقيقة المأمورية اللي بيعملها المسيح على الأرض فبيقول يا جماعة الصد مش ليا كأن المسيح لو المجد بيقول الصد جوايا على طول أنا ما كنتش محتاج يتعامل بشكل واضح الصد من أجلكم يعني إيه من أجلكم يعني دي شهادة من السماء قصاد ودانكم عشان تتأكدوا ان انا اللي بعمله من اجل مجد الله فبيقول ليس هذا الصوت من اجلي بل من اجلكم كأن عاوز يقول لنا مش انا اللي كنت مستني الكلمة دي من السماء عشان تهدي اعصابي الصوت ده جاي عشان كنتوا انتوا اللي عاوزين تسمعوا صوت الاب او تسمعوا شهادة من السماء عن حقيقة ما يحدث فالصوت ده صوت حقيقي عشان ما تضللوش نفسكم والصوت ده بيأكد ان انا والاب واحد الان دينونة هذا العالم لما الاب اعلن بقى انه مجدت وسأمجد ايضا هنا جت سيرة ايه المجد اللي لا يعطله شيء هو ايه اللي معطل مجد ربنا على الارض الشيطان واعوانه وربوات وملايين من اعداء الخير فقال الآن دينونة هذا العالم طبعا يقصد بالآن صليبه ما هو بيتكلم عن الساعة والآن على على الكم يوم اللي فاضلين أو كم ساعة اللي فاضلين ليه بنسمي الصليب دينونة الموضوع ده مهم قوي واللي حضر منكم اسبوع الالام وركز في النبوات هيلاقي نص النبوات يمكن كانت عن الدينونه طب يا رب احنا بنتكلم عن الخلاص والصليب ده خلاص للبشرية ايه لزوم نص النبوات تكون بتتكلم عن دينونة العالم وهلاك الأشرار وخلاص الأبرار واللحظة الفاصلة في تاريخ البشرية في نهاية الظهور ايه علاقة ده بالصليب العلاقة وثيقة جدا الصليب ده هو اللي هيحدد مسار كل البشر عشان كده الدينونة في الصليب اللي هيؤمن بالصليب يخلص واللي هيرفض الصليب يهلك فأصبح يوم الصليب هو يوم الدينون أصبحت الجمعة العظيمة مقابلة لنهاية لليوم الأخير محطوطين قصاد بعض وكان يقابلها في العهد القديم يوم اسمه يوم الكفارة العظيم تلاقوه في لوين 16 هذا الحدث التاريخي أن الله يموت من أجل البشر لكي يعطيهم حياة من يقبل موته يأخذ الحياة من يرفض موته يهلك ده اللي قاله كما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة الأبدية إذا لما بيقول الآن دينونة هذا العالم ليه لأنه حدث الصلب سيحدد دينونة البشر هيفرز الناس ما بين ناس تعلقوا بالصليب أمنوا بيه شالوا الصليب عاشوا بالصليب دخلوا بالصليب السم وبين ناس رفضوا الصليب ورفضوا المصلوب وأهملوا حياتهم بعيدا عن عمل الصليب وضيعوا الأبدية فلما بيقول الآن دينونة هذا العالم يقصد أن يوم الصليب ده هيحدد مسار الناس بعد كده كمان يقصد حاجة تاني أن هذا العالم وضع في مين فين في الشرير رئيس هذا العالم هو الشيطان قبل الصليب كان رئيس العالم الشيطان بيعمل اللي هو عاوزه بيذل الناس وبيفتري و... وله سلطات كده طايح في البشرية والناس مش قده ليه لأن الفساد دب في طبعهم فبقوا مغلوبين على أمرهم السيد المسيح على الصليب سيدين الشيطان هيدخل معاه في جولة ويكسر سلطانه ويذله وبتعبير بولس الرسول في رسالة كلوسي يجرد يجرد الرياسات والسلطات بتوعه من كل سلطاته عارفين لما يبقى واحد مثلا عميد ولا لواء ولا بتاع وبعدين يحققوا معاه ويطلع مذنب يشيلوا كل ال- الدبابير بتاعته والرتب بتاعته فيبقى ايه نفر خلاص ما بقوش بقى لا عميد ولا لواء خلاص فكل الرياسات والسلاطين اللي هم الشياطين الكبار يعني اللي طايحين في البشر دول بيجردهم على الصليب من كل سلطته عشان كده قال لتلاميذه قبلها رأيت الشيطان ساقطا كالبرق يعني بينهار تماما كل الانهيار ده حصل في الصليب لأن في الصليب المسيح شهر بالشياطين وقوتهم فعشان كده بيقول دينونة هذا العالم لأن هذا العالم الذي يحكمه الشرير قدين على الصليب يعني أدان أعلن جهرا أن كل من يتبع الشيطان مدان إلى آخر الظهور أو من يتبع الشر أو أن الشر مهزوم بالصليب عشان كده يقول الآن دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا واحد يقول يا رب طب ده لسه موجود ولسه مطلع عينينا وبول وبطرس يقول إبليس عدوكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه أيوة صحيح هو لسه موجود بس كملوا كده فقاوموه هي قاوموه دي ما كانتش تنفع قبل الصليب راسخين في الإيمان يعني إيه طول ما أنت مؤمن بالصليب وماسك الصليب وماسك في ربنا مش ما يقدرش عليك أبدا خلاص قبل كده ما كانش فيه صليب فكان يتشطر عليك فهنا بيقول الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا يعني الآن هنا كأن ربنا يسوع شاف يوم الصليب على يوم الدينونة انطبق خلاص ما بقاش في فرق ليه؟ لأنه في الصليب الشيطان اتهزم لكن تنفيذ الحكم في يوم الدينونة لكن هو كده كده الحكم صدر يوم الصليب تاني يوم الصليب الحكم بإعدام الشيطان إلى الأبد صدر تنفيذ الحكم 100% يبقى امتى يوم الدينونة يتربط بقى ملاك ميخائيل يربطه مع كل جيوشه ويحطهم في جهنم فهو دلوقتي خلاص محكوم عليه بالإعدام فمقيد ولا سلطان له على أولاد الله لكن لسه ليه سلطان على اللي ما مسكوش الصليب ولا اللي يعرفوا الصليب ولا اللي يؤمنوا بالصليب فبيقول الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا وعشان يفسر ازاي رئيس العالم ده هيترمي بره و... و... و... والناس اللي كانوا حواليه دول مش هيبقوا حواليه يقول لهم ما اصل انا اللي هلم الناس بعد كده مش هو انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع هنا بقى يوحنا يتكلم ويقول ايه قال هذا مشيرا ده يوحنا بيعلق على الآية دي لألا واحد ما يكونش فهمها يعني إيه أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع ما هو الجميع دول كانوا مجذوبين للشيطان مربوطين بالشيطان المسيح عشان ياخدهم من تحت إيد الشيطان ارتفع عن الأرض وفرد إيديه على الصليب على آخرهم فجذب كل البشرية من تحت سلطانه وطلعوا كده فاضي خالص من ال... من من الجولة دي خسران كل حاجة حتى اللي كانوا في, في ايده تحت الجحيم فك الجحيم وخده ماشي فهنا بيقول انا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع قال هذا مشيرا الى اية ميتة ميتة يعني موتة طريقة موتة كان مزمعا ان يموت يعني دي اشارة واضحة ان السيد المسيح كان سيموت وبطريقة محددة سيكون فيها ارتفاع ليه بقى هنا يبان ليه المسيح اختار الصليب وإن كان الموضوع ده طويل هقوله بسرعة المسيح اختار الصليب كطريق للموت عشان يموت منتصر لأن أي موتة تانية الواحد يموت وهو نايم المسيح لما يموت هو الوضع ده في نصرة مش ممكن النصرة تتحقق غير لما يكون منتصب على الصليب فهو صحيح سلم روحه ومات ولكنه في هذه اللحظة ملك على خشبه أعلن ملكه إلى الأبد توج ملكا إلى آخر الظهور في اللحظة دي انتصر النصرة النهائية في اللحظة دي فكان لازم يبقى منتصب فاختار هذا الوضع عشان كده قال أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلى جميع كمان ارتفاع عن الأرض عشان يؤكد لكل اللي حواليه أنه وإن كانوا قد رأوه إنسانا إلا أنه ليس من هذه الأرض عشان كده في حتة تاني يوحنا كان يقول الذي من الأرض هو أرضي والذي من فوق هو فوق الجميع فهنا كانت إشارة واضحة إن اللي هيرتفع عن الأرض ده فوق الكل ده إله الكل ده مش بشر عادي كمان كونه ارتفع عن الأرض عشان يبقى إيه بين السماء والأرض عشان يصلح السماويين والأرضين وعشان يموت فاتح ايديه عشان يعلن عن محبة بلا حدود لكل البشر في كل الأزمنة اللي عاوز يجي يجي اللي عاوز يتعلق بالصليب يجي في أي وقت بلا حدود عمرنا ما شفنا الصليب المسيح في الإيد خلاص هو حطهم بمسامير عشان ما يقفلهمش تاني وبقيت آثار جراحاته ومساميره حتى بعد قيامته عشان تعلن ان حضنه مش هيتقفل ابدا تاني خلاص كمان ارتفاعه على خشبة أو على الصليب كان تكميل لنبوات كثيرة كان مرتبطة بها أن اللعنة ملعون من علق على خشبة فهو اختار يتعلق على خشبة عشان ياخد اللعنة كمان الصليب كان وضع مهين جدا في الموت والمسيح حب ياخد عننا الإهانات وكان مؤلم جدا والمسيح تألم لكي ينقينا من الخطايا مش مات موتة سهلة مات موتة صعبة جدا ومؤلمة جدا عشان بجراحاته شفينا يقول كده النبي يشعيا يعني لما نبص على المسامير والجراحات احنا نخف من ثقل الخطايا والشهوات والحاجات دي بعض تأملات في لماذا اختار المسيح الصليب لكن منها هنا المرتبط بالنص انه كان بيتكلم عن نصرته على عدو الخير واعلان الدينونة ودي بانت لما ارتفع عن الارض كمان آخر معنى أنه ارتفع عن الأرض كملك متوج وكرئيس كهنة أمام عيون الكل يقدم الذبيحة المقبولة فما لقاش ذبيحة غير نفسه فأصبح رئيس كهنة رفع إيديه بيقدم ذبيحة والذبيحة هي نفسه فاهمين الحتة دي؟ ما هو لا ذبيحة تنفع مننا ولا رئيس كهنة ينفع مننا كلنا بشر خطاب فما حدش فينا يقدر يكفر لا بذبيحة ولا بكهن كل الكهنة خطاء وكل الذبايح تعبانة